مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أكلمكم اليوم عن خلاف بيننا وبين البروتستانت في موضوع دوام بتولية السيدة العذراء. الاعتراضات التي يقدمها البروتستانت هي الآتية: دايما بنشوف كل أفكارهم علشان لا نخفي شيئا مما يقولونه وبعدين نبتدي نرد على الكلام ده. في بعض نقط بيقولوها هي ايه اولا عبارة ابنها البكر عبارة ايه ابنها البكر موجودة في متى واحد خمسة وعشرين وفي لوقا اتنين سبعة متى واحد خمسة وعشرين بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر كلمة ابنها البكر بيقولوا معناها إن ده البكر يبقى بعديه في أولاد تانيين. وموجودة في لوقا اتنين سبعة فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود. وبعدين كلمة امرأتك في متى واحد عشرين الملاك قال له قال الملاك ليوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيه هو من الروح القدس فبيعتبروا كلمة امرأتك يعني زوجتك وتعبير امرأة عموما فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره ملاك الرب واخذ امراته يقول له دي بقت زوجته في متى واحد أربعة وعشرين وكلمة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يبقى كأنه بعد ما ما ولدت ابنها البكر كأنه عارفها وبعدين في متى واحد 18 يقول فيوسف رج... آه بيقول كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فبيعتبروا قبل أن يجتمع يعني اجتمعوا بعد كده متى واحد 18 ومن ضمن ال... الأشياء الأخرى التي يستندون عليها عبارة أخوته أخوة المسيح كما ورد في متى 12 46 يقول وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فقال له واحد هو ذا أمك وأخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك أخوته متى 12 46 وسبعة واربعين وفي متى 13 من آية 54 ل 56 ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا أوليست أخواته جميعهن عندنا فمن أين لهذا هذه كلها وفي أعمال واحد أربعتاشر ما يشبه هذا الكلام فيقول إيه لما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقومون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا إلى آخره ويهوذا أخو يعقوب وكانوا مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخوته ومع إيه؟ أخوته في غلطية واحد آية 18 و19 يقول بولس الرسول انه صعد الى الرسل الذين كانوا قبله بيقول آه، صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب دي الآيات اللي بيعتمد عليها البروتستانت وإحنا هنناقشها آية آية أول عبارة هي الرد على كلمة الابن البكر كلمة الابن البكر لا تعني ان هذا البكر له اخوة لا تعني انما كلمة بكر لها معنى تاني يعني مثلا في خروج 13 واحد واثنين كلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي إذا البكر هو فاتح الرحم سواء كان ابنا وحيدا أو ولد بعد منه أولاد يعني ما تفتكروش الابن البكر يعني الابن الأكبر وسط أخوة لا الب... الابن البكر يعني كل فاتح رحم يعني المولود اولا يقولوا ال first born المولود ايه اولا دي يعني البكر وجايز بعد منه يجوا اخواته وجايز ما يجيش غيره يعني افرض ان امراه ولدت ولد واحد نقول ابن بكر ولا لا وفي نفس الوقت هو ابن بكر وابن وحيد فكل ابن وحيد هو ابن بكر ولكن ليس كل ابن بكر وحيد فالابن الوحيد هو ايضا بكر يعني لما نيجي في الكهنوت القديم قبل الكهنوت الهاروني قدس لي كل بكر كل فاتح رحم فكان الابن البكر يعتبر مقدس للرب سواء سواء جه بعده اولاد او ما جاش او مثلا إذا كان من البهائم فبيعتبر يقدم ذبيحة للرب سواء ولدت أو ما ولدتش الحيوان يعني ده بكر ما يقولش انتظر لما اشوف هيجي بعد كده ولا ما يجيش ويبقى بكر ولا ما يجيش بكر يعني ايه يعني فاتح رحم ملهاش معنى غير كده يعني غلطة انك انت تسمي البكر هو اكبر الاخوة لا كل بكر كل ايه فاتح رحم حتى لو كان لوحده مفيش غيره واكبر دليل على كده احنا خدنا دي في خروج 13 اكبر دليل على كده ان ربنا يسوع المسيح حصل معاه نفس الامر كابن بكر فلما ولدته العذراء ما دام ابن بكر يبقى تقدم عنه الذبيحه اللي جايه في الكتاب ولما في لوقا 2 من آية 22 ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب يقدموا للرب لأن بيقول كل ابن بكر فتح رحم يقدم للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب يعني قدموه للرب على اعتبار أنه البكر اللي فاتح رحم ما انتظروش بقى لما يشوفوا العذراء تخلف بعد كده ولا ما تخلفش اعتبر بكرا لانه فاتح رحم ما ي- مش معناها انه اكبر الاخوه كلمه بكر تعني انه لم يولد اولاد قبله تعني ان لم يولد اولاد ايه قبله فهو اول واحد ال first born بكر لكن لا تعني ان بالضروره يتولد اولاد بعده فجايز يكون ابن بكر وفي نفس الوقت ابن وحيد هكذا مثلا في ضرب أبكار المصريين لما الملاك ضرب الأبكار ضرب كل ابن بكر مش ضروري ان ليه اخوات او ملهوش كفايه ان هو البكر هو الفاتح الرحم ده المسيح اعتبر بكرا من يوم الاربعين لان في يوم الاربعين قدموا عنده عنه التقدمه الخاصه بالابن البكر ما انتظروش لما يشوفوا العذراء تخلف ولا لا دي حكاية ايه الابن البكر عبارة امرأتك عبارة ايه امرأتك كلمة امرأة ممكن تطلق على الخطيبة ولا تعني اطلاقا اي زواج لا تعني ولعلكم تعرفون ان لقب امراه اول ما جه في الكتاب سميت حواء امراه لانها من امرئ اخذت فاصبح لقب امراه عن خلقها وليس عن زواجها من جهه زواجها سميت حواء لانها ام لكل حي لكن كلمه امراه اطلقت على اطلقت على حواء ما كانش اسمها حواء ساعتها يعني أول اسم لها سميت امرأة أولا وهي بكر وهي بتول وهي لم تتزوج بعد ولم تجتمع مع آدم ولم تخطئ ولم تطرد من الجنة ولا حاجة منها وسميت امرأة فكلمة امرأة لا تعني زوجة مخلفة بدليل بدليل ايه؟ لما العذراء حبلت من الروح القدس ويوسف أراد تخليتها سرا إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك وهي ساعتها لا كانت لا خلفت لا المسيح ولا غيره إذا كلمة امرأتك لا تعني انها امراه متجوزه مخلفه الملاك بيقول له لا تخف ان تاخذ مريم ايه امراتك وكانت لسه ما خلفتش لا المسيح ولا اي احد اخر كما يدعي البروتستانت وهي لسه فكلمه امراتك بتطلق على الخطيبه كما تطلق على الزوجة يعني الاثنين بيطلق عليهم كلمة امرأة فلا تعني شيئا يعني ممكن تعبير حتى قبل الزواج حتى قبل الحبل حتى قبل ال- الإنجاب تسمى امرأة بيقول له خذها بما لأنك أنت متعهد بها أمام الله والناس وليس لكي تتخذها زوجة يعني خذها لكي تحفظها وترعاها وليس لكي تنجب منها والكتاب المقدس فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع على تسمية الخطيبة آه، امرأة يعني تعبير العبراني والكتاب المقدس يدل على كده خذوا مثلا تثنية 22 آية 23 و 24 شوفوا الكلام بيقول إيه إذا كانت فتاة عذراء بنتكلم على فتاة عذراء إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه سماها امرأة صاحبه بينما بيقول إذا كانت عذراء فتاة عذراء مخطوبة لرجل يعني لسه ما جوزتوش فأطلق على الخطيبة امرأة لأنه إيه أذل امرأة صاحبه واضحة الآية دي في تثنية 22 آية 25 لا آية آية 24 في تثنية كمان 20 سبعة بيقول ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها فليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب قال إنك أنت لما تروح تحارب لما تروح تحارب الناس الضعفاء اللي قلبهم ضعيف ما تاخدهمش معك في الحرب إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوم أكثر منك فلا تخف منهم لأن معك الرب إلى آخره وبعدين الكاهن يقول لهم اسمع يا إسرائيل إن قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم لا تضعف قلوبكم لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم إلى آخره ثم يخاطب العر- العرفاء الشعب قائلين من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته يعني هو واحد بنى بيت ولسه ما سكنش فيه وقلبه تعبان احسن يموت في الحرب يروح يرجع بيته ما يروحش الحرب لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل اخر ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل اخر ومن هو الرجل الذي خطب امراه ولم ياخذها سماها امراه وهي خطيبه ولم ياخذها يعني لسه ما عاش معاها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر ففي تثنية عشرين وتثنية اتنين وعشرين سمى الخطيبة امرأة ده تعبير معروف في الكتاب ومعروف في آم، العرف اليهودي يعني كلمة امرأة تعني الأنوثة ولا تعني الزواج خطب امرأة يعني خطب أنثى وحواء كان اسمها امرأة قبل أن تتزوج آدم سميت امرأة تدل على الأنوثة وليس على الزواج موجودة في تكوين ثلاثة عشرين في لوقا اتنين أربعة وخمسة بيقول ايه بيقول آه، فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داوود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داوود وعشيرته ليكتتب مع مريم امراته المخطوبه وهي حبل فسماها امراته وهي مخطوبه ولم يعاشرها يبقى كلمة امرأة ما نا- ما ناخدهاش بمعنى زوجة معاشرة وإنما تطلق على الخطيبة تطلق على أي أنثى في تعبير الكتاب المقدس وفي تعبير العبرانيين في ذلك الزمان وفي متى اثنين نجد ما يشبه هذا أيضا متى اثنين أحداشر في قصة ال- المجوس أتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه يعني بعد ما- بعد ما والدته سموها أمه ما ما قالوش كلمة امرأة حتى وبالنسبة للرعاة برضه نفس الوضع قالوا الطفل وأمه وبالنسبة للهروب إلى مصر برضه الطفل وأمه ما جابوش كلمة امرأة يبقى خلصنا من عبارة البكر وخلصنا من عبارة امرأته نيجي لقبل أن يجتمع قبل أن إيه يجتمع في متى واحد 18 بيقول ولم يعرف آه لم يعرفها حتى والدة ابنها البكر دي نفس الوضع قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس في متى واحد 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من روح القدس غرض الكتاب من كده أن يثبت الميلاد البتولي مش غرضه قبل أن يجتمع يعني بعد كده اجتمعوا لا يعني قصده يقول قبل أن يجتمع يوسف معها وجدت حبلى يعني كانت ما تزال بتولا وعذراء فهو يريد أن يثبت يعني غرض ال- الإنجيلي يريد أن يثبت بتولية العذراء أثناء ولادتها وإنها لم تكن تعرف رجلا هو ده اللي مقصود مش مقصود انه بيتكلم بعد كده جاله اولاد او لا هو بيقول انها وجدت حبلى قبل ما يجتمع معاها يوسف يعني ما هو كان كخطيبة ليه تعتبر امرأته ممكن أن يجتمع معها لكن قال إن ما حصلش حاجة ف- فيبقى الولادة ولادة بتولية عذراوية ليه قصده دي؟ قصده دي حاجتين أول حاجة إثبات لاهوت المسيح من ناحية إنه لم يولد من زرع بشر وإنما ولد من الروح القدس عشان كده قال الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وعشان كده قال لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فكون إن المسيح لم يورد من زرع بشر معناها ان له اب هو الله فدي تثبت لاهوته وانه حبل به من الروح القدس وتاني حاجه في هذا الميلاد البتولي انه لم يرث الخطيه الاصليه او الخطيه الجديه فما دام لم يرث خطيه يستطيع ان يموت عن خطايا غيره لكن الخاطئ يموت عن خطاياه هو فادي المقصود لكن مش مقصود قبل أن يجتمع يعني بعد كده اجتمعوا فإذا كان قبل أن يجتمع معها وجدت حبلة فكان بالأولى بعد ما ولدت وشاف المعجزات إلى آخره دي هنقولها بعدين كلمة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر أو إلى أن ولدت ابنها البكر يعني الكلمة اللي بيترجموها بالإنجليزي تل أو أنتل فالقديسين في تفسير هذه العبارة بيقول كلمة حتى تعود على ما قبلها ولكن لا يعني ان اللي بعديها عكسيها لا يعني اللي بعديها ايه عكسيها وجابوا امثله كتيره لما ميكال هزأت بداوود حينما رقص في استقبال تابوت العهد في صمويل الثانية ستة ثلاثة وعشرين بيقول لم تلد ميكال حتى ماتت مش معناها حتى ماتت يعني بعد ما ماتت ابتدت تولد لكن كلمة لم تلد حتى ماتت يعني لغاية لما ماتت ما ولدتش لكن مش معنى كده انها ولدت بعد كده أو مثلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موضعا لقدميك مش معناها أن بعد ما أضع أعداءك موضعا لقدميك يبقى ما تجلسش عن يميني أو ها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية الدهر أو حتى نهاية الدهر مش معناها أن بعد نهاية الدهر أسيبكم فلم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر برضو كل دي لإثبات الميلاد البتولي لم يجتمع لم يعرفها كل دي لإثبات الميلاد البتولي وطبيعي إن الذي لم يعرفها قبل أن تلد يبقى بعد ما ولدت ورأى المعجزات العجيبة والرؤى العجيبة والملائكة والنبوات مش ممكن ابدا يعرفها بعد ذلك وخصوصا اذا كانت وهي عذراء قد حبلت وهي عذراء قد حبلت ويوسف الصديق يعرف هذا جيدا من كلام الملائكة له فلا شك أن يوسف وهو رجل بار كما قيل ويوسف رجلها إذ كان رجلا بارا لا شك أنه كان يعرف النبوءات وخصوصا ما ورد في إشعياء النبي أشعية سع- سبعة هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وعمانوئيل يعني الله معنا وطبعا مش بس كده ده في كلام الملا الملا الملاك ليه قال له هذا الكلام قال له فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه خ- يخلص شعبه إيه من خطاياهم وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فهي تولد ابن يبقى هو عمانوئيل الله معنا يتخوف يوسف لا يمكن أن يقترب إليها وهي والدة الإله فإذا كان دي موجودة في أشعية سبعة فيشوف ما قيل في أشعية تسعة أشعية تسعة آية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام مش ممكن يوسف بعد كل هذا يجرؤ انه يقترب الى العذراء كزوج وهي والده الاله وخذوا مثلا في لوقا واحد ثلاثة و- آه، من أربعة وثلاثين آه برضه موجودة في دي وها أنت ستحبلين من آية 31 وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت الملاك كيف يكون لي هذا وأن لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال للروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وبعد كده أليصابات قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي مش معقول بعد كل هذا يجرؤ يوسف أن يقترب إلى العذراء فاضل بقى عبارة إخوته عبارة إيه إخوته وحكاية هي آخر حاجة وبعد كده شوية ملاحظات ونبقى خلصنا عايز في عبارة إخوته دي تفتحوا أذنيكم معايا و وتخلوكوا فاهمين تتابعوا الكلام أول نقطة أقولها في عبارة إخوته إن على حسب تع- آه، كلام الكتاب المقدس وعلى حسب العرف اليهودي كانت كلمة أخ تطلق على الأقارب اللي لهم قرابة شديدة يعني وعندنا مثل بسيط جدا في قصة يعقوب ولابان لابان كان خال يعقوب لأن أخو رفقة أمه لاحظوا الآتي لما تقابل آه، يعقوب مع راحيل بيقول وقبل يعقوب راحيل ورفع ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة إنه أخو أبيها لقى قريبته بنت خاله فتأثر جدا وبكى وقال لها إن هو أخو أبيها وابن رفقة هو مش أخو أبيها ده أبوها يبقى خاله لكن كلمة أخ أخو أبيها يعني قريب شديد ليه جدا كان الأقارب الش- ال- الشديد ال- ال- القربة يبقوا أخوات وبعد كده راح مع لابان وخلاه ي- يرعى غنمه وقال له أنت عظمي ولحمي وأقام عنده شهر من الزمان ثم قال لابان ليعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانا يعني يعقوب قال انا أ- ان اخو ابيها ولبان نفسه قال ألأنك أخي ألأنك أخي يعني أنت لحمي ودمي زي ما قال له كده أنت عظمي ولحمي دي كلمة أخ يعني عظمه ولحمه وهكذا القرابة الشديدة اللي زي الخال اعتبر أخ قالها يعقوب وقالها لابان مما يدل على أنه عرف متبادل ومتداول وبعدين نفس الأمر مع إبرام ولوط معروف إبرام من تكوين 11 انه يبقى عم لوط انه يبقى ايه عم لوط في تكوين 11 من من آية 27 وهذه مواليد تارح ولد تارح إبرام ونحور وهاران ولد إبرام ونحور وهاران وهاران ولد لوط يبقى لوط ابن هاران أخي إبرام يبقى إبرام عمه وبعدين في تكوين 14 لما حدث سبي سادوم ولوط بيقول آه، فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرين يعتبر أن لوط أخاه لأنها قرابة إيه شديدة فإذا كانت الحكاية كده نشوف مين أخوة المسيح أخوة المسيح هم يعقوب وسمعان ويهوذا ويوسي خليكم معانا حتة حتة لما نتابع هذا الأمر آم، مين آه، يعقوب ده يعقوب ورد انه يعقوب اخو الرب ورد انه هو يعقوب ابن حلفي او ابن كلوبه كلمه حلفي وكلوبه بتعني اسما واحدا اما لان النطق يختلف يعني الفه زي البه والها زي الكاف او لان كذا واحد كان بيبقى ليه اسم ليه اكتر من اسم بطرس كان اسمه بطرس وسمعان وصفا ادي ثلاث اسماء ويهوذا الغيور كان اسمه تداوس يعني ليه كذا ومرقس الرسول بيقول يوحنا المل... ام يوحنا الملقب مرقس يعني هو اسمه يوحنا واسمه مرقس فكان يعقوب ابن حلفي نيجي بقى نشوف ازاي دي بقى مشيت ازاي في متى 27 في قصة الصليب نلاقي الآتي متى 27 آية 55 و 56 بيقول وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه وبينهن مريم المجدليه ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي دي واحدة تانية فكانت حول الصليب مين؟ مريم أم يعقوب ويوسي طيب وبعدين في يوحنا 19 25 يقول وكانت واقفات عند الصليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية مريم زوجة كلوبة دي هي أم يعقوب وإيه ويوسي فمش ممكن هي تكون آه، مريم العذراء ناخد مثلا مرقس ستة مرقس ستة بيقول إيه بيقول أليس هذا هو ابن النج... أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسف ويهوذا وقالوا إن أم مريم أم يعقوب و... ويوسي دي تبقى مريم زوجة كلوبة أليس هذا هو ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان في مرقس الستة آية ثلاثة فيبقى أخواته هم يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان وقيل إن مريم زوجة كلوبة في يوحنا 19 مريم زوجة كلوب واللي هي أم يعقوب ويوسف فهو يعقوب أخو يوسف دول في مرقس 15 برضو في قصة الصلب نشوف الآتي مرقس 15 آية 4 ف اخواته مريم اخت امه اللي هي آه، زوجة كلوبة او حلفي واللي هي ام يعقوب ويهوذا وسالومي فدول يبقوا ولاد خالته فيبقى ولاد خالته اذا كانوا ولاد خالته ولأنهم ولاد خالته من أجل القرابة الشديدة دعوا أخوته فيبقى ملهمش علاقة بمريم العذراء نضيف إلى هذا بعض ملاحظات بسيطة إن من غير المعقول إن السيد المسيح على الصليب يعهد بأمه إلى يوحنا الحبيب إن كان لها أخوة لها أولاد زي يعقوب ويهوذا ودول من تلاميذ الرب برضه يعني من ضمن الاثني عشر زي موجود في متى عشر فمش معقول ان يوديها عند الغرب ويقول له هذه امك وموجود ولادها يعقوب ويهوذا وما يسلمهاش ليهم دي اول نقطه تاني نقطه في الرحله الى مصر وفي الرجوع منها لم يذكر اطلاقا ان العذراء كان لها اولاد وهي راحت مع يوسف النجار وقعدت في مصر لغايه لما مات الذين يطلبون الصبي فلو كانت هتخلف كان رجعوا معاها اولادها التانيين وايضا في الرحله الى اورشليم اللي جت في انجيل لوقا كان مريم العذراء ويوسف النجار والمسيح بس ما كانش ليهم أولاد تاني لم يذكر لهم إطلاقا أي أولاد كذلك ليس معقولا أن نقول أن هؤلاء الأولاد أولاد يوسف من امرأة أخرى آه، ترمل يعني ماتت وترمل وبعدين خد العذراء لأن آه، أخوات المسيح دول اللي مريم ويعقوب يعقوب ويهوذا دول كانت امهم موجوده عند الصليب ساعه صلب المسيح فمش معقول تكون امراه سابقه ليوسف ترمل بعد موتها وهي ساعه الصليب كانت موجوده هو اللي كان مات مش معقول فلا هم اولاد مريم ولا هم اولاد يوسف من امراه سابقة كذلك يمكننا أن نقول من ضمن الملاحظات أيضا ما ورد عن ميلاد المسيح في حسقيال 44 نبوة بيقول فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا عن رحم السيدة العذراء فمقارنة النصوص تعني إن هؤلاء الأولاد كانوا أولاد مريم زوجة كلوبة أو زوجة حلفي واسمه يعقوب ابن حلفي أو يهوذا ابن حلفي أو ابن كلوبة ودول أولاد خالة المسيح ومش معقول أقول من أجل القرابة الشديدة واعتبروا إخوته في العرف اليهودي وأيضا مش معقول يسلم العذراء ليوحنا و... والعذراء دي ليها أولاد آخرين وأيضا في كل القصص ما جاتش سيرة أولاد تانيين نكتفي بهذا اتفضلوا صدق